بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم ونكمل مع بعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنا الحقيقة بس قبل ما ندخل في السيرة عايز نراجع مع بعض رمضان ها يا جماعة أخبار رمضان إيه؟ أخباركم إيه؟ مبسوطين السنة دي؟ حاسس إنك أقرب إلى الله تبارك وتعالى؟ آه، حاسس إنك بكيت من خشية الله؟ حاسس إنك قريب من الله تبارك وتعالى؟ حاسس بارتياح في الدعاء بتدعي كويس؟ شادد ومجمد ختمت ولا لسه؟ لا أكيد لسه يعني بس شادد وناوي و- وعايز تجيب يا ترى ختمه واحده السنه دي ولا اكتر من ختمه ولا واحده والثانيه والثالثه و... و- وهتجيب ختمه في الصلاه هتجرب انك تختم مره يا في صلاه التراويح يا مع نفسك او مع نفسك الستات تمسكي المصحف تصلي بيه كل يوم بالليل تجيبي جزء بجزء بجزء لغايه ما تختمي آه، وتبقى عملت قيام ليل جميل وختمت القران وانت قائم بين يدي الله تبارك وتعالى اخباركم ايه يا جماعه شادين ولا لا ده املنا رمضان ده ده احنا خلي بالكم احنا النهارده كام احنا النهارده كام رمضان ستة رمضان عارفين يعني ايه يا جماعه ربع رمضان خلص ويصدق قول الله تبارك وتعالى اياما معدودات ايام معدوده بتعدي فانتوا عارفين الواحد بيحس يا جماعه ان رمضان ده عامل زي ايه زي ما يكون بيكلمنا بيقول لنا ايه بيقول لنا حاجه وامشي رضيت ام لم ترضى قطعت ربنا ولا عصيت ربنا حاجه وامشي بس هاخد حته من عمرك وحاجه السنه الجايه واخد حته ثانيه من عمرك وهفضل اجي واخد من عمرك لغايه ما يجي يوم ويتقال خلص عمره مات وساعتها هبقى انا سبب من اسباب نجاتك او هكون انا سبب من اسباب بكائك فاستعدوا يا جماعه واجهزوا وانا هقول لك على حاجه فاكر الشعار اللي اتفقنا عليه ساعبد الله كما لم اعبده من قبل آه، حي في قلبك فعلا السنه دي اكتر سنه عبدت فيها ربنا و- وناوي انك فعلا تعبد ربنا السنه دي كما لم تعبده من قبل ما تيجوا نحيي هذا الشعار فات ست ايام يا جماعه يعني تقدر نفس تسال نفسك هذا السؤال ايه المانع ان انا السنه دي انا مش ضامن عمري ايه المانع ان انا السنه دي اعبد ربنا كما لم اعبده من قبل وتقول فعلا 2000 وخ... رمضان بتاع سنة 2000 وخ... كان أعلى سنة عبدت فيها ربنا في حياتي ما تجربوا ال... نجمد كده بقى وندوس ونقول يعني احنا محتاجين طاقة روحية وإيمانية محتاجين أن ي- ي- يرضى الله عنا أن يعتق رقابنا هنبذل كل جهدنا فاكرين الجدول اللي اتفقنا عليه هندعي كل يوم وهنتصدق كل يوم وهنصلي الصلوات الخمسة في أول وقتها بجماعة وهنقوم الليل ونختم القرآن في ختمة وهنختم القرآن وهنصل الأرحام عايزين عايزين نجتهد قوي قوي قوي انا انا جات لي امبارح آه، قريت على الانترنت على الموقع عمرو خالد دوت نت كم رهيب جدا من الشباب بيعلقوا ففي شاب قال تعليق اتكاني انا شخصيا قال انا متخيل نفسي يوم القيامه وذنوبي كتيره وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبني على هذه الذنوب فبقول له يا رب اديني فرصه فرصة واحدة أنا وحش وعايز أخش الجنة اديني فرصة يا رب اديني شهر واحد يا رب وتخيلت هو الشاب بيقول شاب يعني سبحان الله الشباب وقلوبهم ال- الجميلة فهو بيقول تخيلت إن ربنا يعني أعطاني الفرصة فقلت لنفسي طب ما أنا في الفرصة ما هو رمضان أهو يعني تخيلوا كده يا اخوانا تخيلوا ان انت طلبت من ربنا فرصه فقال لك هعطيك فرصه وان انت كنت هتموت يوم 30 شعبان فقال لك طب انا هديك شهر روح اشتغل عشان انا عايز اغفر لك انا عايزك بقى تتخيل لو فعلا انت خدت الفرصه دي هتعبد ربنا ازاي في الشهر ده لو اتقال لك مدينا عمرك شهر عشان ما كنتش هتخش الجنه الا بالشهر ده ممكن حضرتك تحط نفسك مكان هذا الشاب الجميل العظيم اللي اثر فيا وفيكو وتقول اذا فليمتد إذا كان ربنا مد العمر شهر سأبذل كل طاقتي هعبدك واسجد لك وابكي من خشيتك وتضرع وادعي وابذل كل طاقتي في إرضائك يا رب. اتفقنا يا جماعة؟ هنشد عشان فات ربع رمضان فخليكم جدعان كده ويا ستات وعايزين نشوف طاقات وعايزين نشوف كذا ختمه وابعتوا لنا وقولوا لنا ونشد كده ونرضي ربنا سبحانه وتعالى. طيب ندخل في حلقه النهارده، حلقه النهارده لها محور واحد فقط. ايه هو المحور الواحد الاسبوع الاول من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اول اسبوع هيحصل فيه ايه ده اهم اسبوع لان ده وراه كل اللي جاي وراه بقى احنا هنبدا بعد كده نعيش سنه كامله ونقول في السنه الفلانيه حصل كذا وفي السنه ال- لكن المرة دي أول مرة إحنا امبارح اتكلمنا عن يوم واحد اللي هو يوم إيه؟ يوم حراء يوم وتفاعلنا كلنا مع هذه الحلقة النهاردة هنحكي طب الأسبوع بقى الأسبوع الأول هو إيه اللي حصل؟ إحنا النهاردة هطلب منك طلب طول ما أنا بحكي تتخيل تتخيل مين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بحكي وأنت عينيك مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأسبوع الأول كله مشاعر وأحاسيس هو كان حاسس بإيه أول أسبوع فهو الوقت شوفوا معايا هو صلى الله عليه وسلم نازل من على الجبل من على غ- جبل من على من غار حراء نازل ايه نازل صلى الله عليه وسلم بيرتعد بردان جدا ونازل بيجري نزل الثلاثة ميل من الجبل لغاية بيته عند الكعبة عند الصفا نزل كل المسافة دي صلى الله عليه وسلم بيجري أول ما بيقرب من البيت مم، بيقول كلمة واحدة بس كلكم عارفينها زملوني زملوني دفوني غطوني أنا بردان جدا حاسس بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعني ما انا بقول لك ارجوك افضل ماشي معايا هي حلقه النهارده انك تفضل عايش معايا متخيله ف- فهو نازل بيقول زملوني زملوني دفوني دفوني بس خلي بالك ده معناه حاجه ان هو حتى هذه اللحظه مش عارف انه نبي ومش عارف ان ده اسمه جبريل ده كائن كائن انا ما اعرفوش وبعدين هو صحيح حضني بس الحضن كان شديد قوي ده انا كان نفسي ح... ما- ما كنتش عارف اخد نفسي م- غطني وكنت عمال اعرق و- والكائن ده كان بيسد الافق فنازل بيقول زملوني زملوني هو مش عارف انه نبي هو مش عارف ان ده جبريل لا هو في حاجه ثالثه هو مش عارف اللي حصل له ده حاجه كويسه ولا حاجه وحشه يعني ده ده حاجه كويسه افرح ولا دي حاجه مخيفه طب الغالب عليه ايه انها مخيفه صحيح جبريل ملك رائع كله روعة وجمال وهيبة بس يا جماعة الكائن أول مرة يشوفه بيسد الأفق وجاء للنبي ب- بصورته الملائكية ما جالوش في صورته البشرية فرجع النبي وما تقوليش هو كان خايف كده ليه لا هو كان خايف جدا لأن إذا كانت الآية بتقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ف- فالأمر شديد طيب نزل النبي دخل البيت هي نفس الكلمة السيدة خديجة تجد أمامها جوزها كله عرق وبيقول زملوني زملوني فبتقول له مالك يا ابن العم فيرد عليها لقد خشيت على نفسي بدأ يحكي لها الحكاية حصل كذا و- وعمل فيا كذا وعمل فيا كذا وقال لي كلام كذا كذا كذا واختفى وقام قايل الكلمة اللي جت في كل الروايات لقد خشيت على نفسي خشى من إيه؟ في بعض ال- ال- العلماء فسروها خشى إن يكون ده جن وفي بعض الناس إن الكائن ده يكون عايز يأذيني أو أذاني بالفعل وأنا لسه مش عارف هيحصل لي إيه لقد خشيت على نفسي ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة طب اسمع بقى السيدة خديجة هتعمل إيه؟ أول ما تسمع الكلمة وبتحكي لها قصة عجيبة جدا على مسامعها فترد عليه بمنتهى القوة في نفس اللحظة وتقول له كلا والله لا يخزيك الله أبدا مش ممكن ربنا هيضيعك وبعدين تقوم قايله له إنك لتصل الرحم إزاي ربنا يضيعك إنك لتصل الرحم وتحمل الكل الضعيف تشيله وتكسب المعدوم المعدوم الفقير اللي مش لاقي حاجة تكسبه وت- وتساعده وتقري الضيف تعظم الضيف وتعين على نوائب الحق انت دايما واقف مع الحق قالت له خمس صفات اسمعهم تاني انك لتصل الرحم تحمل الكل تكسب المعدوم تقري الضيف تعين على نوائب الحق كلا والله مش ممكن ربنا هيضيعك وتحلف بالله لا يمكن هيضيعك ده انت بتعمل وبتعمل وبتعمل وبتعمل انا ال- الروايه بتقول لك فهدأ النبي واطمأن مين اللي هدى النبي السيده خديجه مين اللي طمنه كلام السيده خديجه اه يعني عايز تقول ايه عايز اقول معنى جميل قوي قوي قوي معنى للستات وصل للستات عايزه تحافظي على جوزك كده عايزه جوزك دايما بم- يبقى ملوش غيرك ودايما اصل هو خلونا نتكلم بصراحه يا ستات ويا, ويا ازواج و- وناخد درس في الكلمتين اللي قالتهم السيده خديجه دي ونبني قاعده فيها ثلاث حاجات وصفه للستات اللي عايزه تحافظ على جوزها يا جماعه الفتن كتيره والدنيا بقت صعبه و... و- واوضاعنا ال- الاسريه والعائليه ما بقتش تطمن وخايفين على بيوتنا فلو ما طلعناش من حلقه النهارده غير بالوصفه دي للستات يبقى حاجه عظيمه قوي لو لو قررتي انك تعيشي مع جوزك محافظه على الثلاثه دول صدقيني هتحافظي عليه تماما ايه الحاجه الاولانيه اللي عملتها السيده خديجه هي ما عندهاش تفسير للموضوع ولا عندها حل للموضوع بس عملت ايه ثبتته ورفعت روحه المعنويه اول وصفه للستات الراجل يا جماعه مهما كان قوي ورغم ان هو هو دايما الاقوى لكن عند الشدائد بيبقى محتاج مراته تزقه سبحان الله حاجه عجيبه جدا رغم ان هي الاضعف يمكن لان الاضعف لما بيحس القوي اجمد يزداد القوي قوه ويتذكر ان هو قوي قد يكون ده تفسيرها لكن في الاخر بيكون الراجل وانا بقول لكم انا راجل وقدامي كل اللي قاعدين عمالين يهزوا لي دماغهم الراجل لما بيلاقي الست مراته بتثبته واقفه في ظهره اجمد لا تتخيلوا يا ستات الطاقه اللي بتجيله كانه بقى اسد قوي قوي قوي قوي ادي اول وصفه يا ست طب هتقولي لي ليه ليه دي انت خليني احافظ على جوزي مش انت بتقولي دي اول حاجه في الوصفه تحافظي على جوزك بيها دي اللي عملتها السيده خديجه كلا والله لا يخزيك الله ابدا ما تخافش بيقول لك فهبأ واطمأن ليه اشمعنى اشمعنى دي انت حافظي بيها على جوزك لان الراجل اذا اذا اخطأ اذا خرج من البيت وشاف أش- يعني مغريات اخرى خارج البيت دايما ساعه الشده بيسال نفسه مين اللي بيقف جنبي مين اللي بيسندني هي فيتزنق فما يلاقيش حضن يروح له الا حضن مراته فيرجع لها ويقول لها انا خايف انا حصل لي كذا كذا كذا وهو طول عمره عامل نفسه جدع واسد وهو كده فعلا بس ساعه الشده محتاجها سبحان اللي جعل هذا التكامل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها انتوا بتكملوا بعض فيبدو ان هو بيبقى محتاج تقول له كلمه وسبحان الله الراجل الراجل عجيب قوي يسمع كلمه فيجمد فتعلموا يا ستات ان مهما جوزك لف خرج اخطا في الاخر ملوش غير حضنك لانك بتعملي الحكايه دي لكن لو ما بتعمليهاش ما تفرقش كتير عنده فده واحد تاني حاجه عملتها السيده خديجه وهي جميله جدا ان هي ان هي قامت قايله له ايه كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم و و و و و ف... تاني حاجه عملتها عظيمه جدا وبنوصي بيها الوصيه التانيه للستات انها سمعته الاولانيه ثبتته خلي بالكم ستات كتير في الاولانيه بتعمل ايه تقوم معيطه وتقول له يا دي اللي حصل لك يا جوزي و- وت- طب هنعمل ايه وتقعد فتزود همه على همه فالاولانيه ثبتيه وحتى لو انت خايفه من جوه ثبتيه الثانيه اسمعيه وما تأنبيهوش والله الثانيه دي مهمه قوي للستات اصل هي كان ممكن السيده خديجه تقول له ايه بص بقى نفضنا من السيره دي ما تروحش الجبل تاني وخلاص ويا دار ما دخلك شر ادي اللي خدناه من الجبل ومن قعدتك في الجبل والله لو رحت الجبل تاني لا انت جوزي ولا انا اعرفك وتقعد تعمل له ايه خناقه وما تكلمنيش بقى في الموضوع ده تاني طالما انت مصر على رايك انما السيده خديجه سمعت سمعت وما انبتش ما هو اصل ليه برضه تحافظي على جوزك بالحكايه دي ان الراجل في الاخر بيبقى تعبان طول النهار في الشغل بيبقى نفسه يحكي حاجة سيكولوجية عنده عايز يحكي عايز يحكي مين أقرب حد ليه المفروض مراته فعايز يحكي وعايز يحكي لحد يأتمنه مراته اللي بينام في حضنها فعايز يحكي لها فلو أنت ما بتسمعيش أو الأصل فيك إنك بتأنبي ما أنت أصلك غلطت في كذا وكذا وكذا أنت فاكر لما سبت الشغل الفلاني عشان غلطت في كذا وكذا ما أنت أصلك بتعمل كذا ما هي أخطائك كتيرة و- وتقعد تأنب تأنب فبعد شوية يا عم أنا هحكي عشان أخد لي كلمتين فيطلع بقى هو وانت ونصيبك بقى يطلع يحكي بره فانت وحظك بقى يحكي لواحد صاحبه يا ايه يا يحكي لواحد صاحبه يعني عديها يعني ف- المهم ان هو ايه عايز يحكي عايز يطلع اللي جواه ما تأنبيش مش معنى كده ما توجهيش ابدا بس الاصل انك بتسمعي تسمعي كتير وتأنبي قليل شفتي السيده خديجه عملت ايه ما أنبتش واحد ثبتت اتنين رفعت الروح المعنوية للنبي صلى الله عليه وسلم عشان كده النبي أول ما راح راح على مين مش كان ممكن يروح على عمه أبو طالب طب مش كان ممكن يروح على صديقه الحبيب أبو بكر الصديق زي ما كل الرجالة دلوقتي بيروحوا على أصدقائها خلي بالكم الرجالة كمان غلطانين إن أنت مش مدي مراتك الفرصة إنك تحكي لها أنت اللي أنت اللي حاطط حواجز فزي ما بنقول لها بس يبقى وصفة للستات عايزة تحافظي على جوزك واحد واحد ايه فاكرين ارفعي روحي المعنويه وثبتيه جمديه اقفي في ظهره حتى لو انت مش عارفه الحل السيده خديجه مش عارفه الحل على فكره وما قالتلوش حل مش كده ما قالتلوش حل انما قالت له انا متاكده ان ربنا مش هيسيبك فهدا واطمئن اتنين اسمعي وما تأنبيش قلدي امك السيده خديجه ما أنبتش ما قالتلوش اه بقى و... لا لا لا لا يا ستات ما تأنبوش كتير واسمعيه كتير دي النقطه الثانيه اللي عملتها السيده خديجه الحاجه الثالثه ان هي اصلا مشاركاه مش هي كانت بتطلع معاه غير حراء فمشاركاه في اهتماماته ما انت ازاي هتثبتيه وازاي مش هتلوميه وانت مش عارفه اهتماماته ايه فهي كانت بتطلع مع عرب حراء كان ممكن تبعت العبيد تقول لهم ابعتوا الاكل لمحمد هو في الغار اللي انا ما اعرفش شكله ايه لا دي كل 10 ايام تروح تقعد معاه يومين عشان الفجوه بينها وبين النبي ما تكبرش هو بقى عنده اهتمامات كتيره جديده والست بتبقى متجوزه الراجل عارفاه يوم ما اتجوزته وهو اهتماماته بتتغير وبتكبر وهي مصره تفضل عارفاه بالشكل القديم اللي من 20 سنه وهو اتغير والفجوه عماله بتزيد بتزيد بتزيد ما يعرفوش يكلموا بعض بعد كده ثلاث حاجات يا ستات خلي بالكم من الوصفه دي واعتقد اعتقد انك لو كتبتيهم عند حضرتك وقلتي خلاص من النهارده هقلد امي هطلع زي امي السيده خديجه واحد هثبته وارفع روحه المعنويه اتنين هسمعه وهقلل التأنيب ثلاثة هشاركه في اهتماماته قدر المستطاع دول ثلاث حاجات عملتهم السيدة خديجة لكن لاحظوا حاجة تانية كمان جميلة جدا يا جماعة آه أنا عايزك تعملي حاجة عايزك تقارني دلوقتي وأنت قاعدة ردود أفعالك مع جوزك وردود أفعال السيدة خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتشوفي أنت فين من أمك السيدة خديجة أنا عارف هتقولي لي إيه هتقولي لي هو جوزي زي النبي هقول لك كوني لجوزك زي خديجة للنبي يكون لك جوزك زي النبي للسيدة خديجة وجربي وجربي وهتشوفي لأن الراجل في الآخر محتاج لحضن مراته يكلمها ويشكلها ويتكلم معاها. طيب وعشان كده يا جماعه على فكره فضل النبي حبه دائم للسيده خديجه بعد موتها عشان الثلاث صفات دول. خلي بالكم هم دول هم دول صفات السيده خديجه اللي بيها النبي قال لم يكمل من نساء العالمين الا ثلاثه وقال خير نسائها خديجه بنت خويلد واكمل النساء عقلا خديجه بنت خويلد عشان بتعمل الثلاثه دول فدول الستات ال- ال- الكاملين في العقل وفي المحافظه على الجوز هم اللي بيحافظوا على الثلاثه دول ولذلك النبي فضل حبه ليها ما فيش ست اتجوزها النبي بعد كده بحب السيده خديجه لان كان عندها الثلاثه دول طيب هي عملت حاجه تانية الحقيقه كمان جميل جدا ايه هي ان هي قالت له الصفات اللي النبي فيه واخدين بالكم ايه الصفات اللي هي قالتها له عليها ايه الصفات اللي اللي موجوده في النبي انك تقري الضيف تكسب المعدوم آه، تصل الرحم تعين على نوائب الحق كلها صفات ايه اخلاقيه ما قالتلوش ده انت بتتعبد كتير في غير حراء لما جت تقول له ربنا مش هيضيعك ذكرت الايه العباده ولا الاخلاق الاخلاق شوفوا فهم السيده خديجه ما قالتلوش ده انت بتقعد 10 ايام تتعبد الى الله ما قالتلوش دي قالت له ده انت بتوصل الرحم وبتقري الضيف وبتكسب المعدوم كلها صفات اخلاقيه احد مشاكل العالم العربي الان ان المجتمع بقى فيه صنفين من الناس للاسف صنف حسن التدين متدين قوي سيء الخلق والصنف الثاني حسن الخلق سيء التدين والاثنين مرفوضين والاثنين غلط الاولاني اللي هو تدينه يا سلام على العباده والطاعه والقيام والدعاء والبكاء وحفظ القران والعلم يغري الناس بعبادته ثم يفسد الناس بسوء خلقها شايفين حجابها عامل ازاي وبتعامل جيرانها ازاي فيقول لك يا عم ادي الدين اهو وتبقى هي بتفسد الناس وبت- وبتفتن الناس باخلاقها ده النوع الاولاني والنوع الثاني سيء العباده مش ما بيصليش لكن اخلاقه عشرة على عشرة فالناس تقول مش مهم العباده طالما اخلاقه كويسه فيفتن الناس ايضا على العباده هو ما ينفعش نحط الاثنين على بعض هو ما ينفعش يطلع ناس مننا حسن الخلق حسن العباده هو ما ينفعش المجتمع يطلع النوعيه هو ما ينفعش الجيل الجاي يبقى كده شوفوا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لك على حسن الخلق يا جماعه ذكرت له الاخلاق فقط شوفوا أح- شوفوا احاديث النبي اثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامه اثقل حاجه تتحط في الميزان مش الصلاه مش القيام مش حفظ القران حسن الخلق د- يبقى اثقل ما يوضع في الميزان حسن الخلق اثنين احسن المسلمين اسلاما احسنهم خلقا يبقى اثقل وايه واحسن ثلاثة أكثر ما يدخل الناس الجنة أكثر حاجة تدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق أقربكم مني مجلسا يوم القيامة يا ناس يا اللي بتحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مين أقرب واحد من النبي يوم القيامة أقرب واحد من رسول الله أحسنكم أخلاقا أحبكم إلي يوم القيامة أحسنكم خلقا يبقى أثقل وأكمل وأكثر وأقرب شوفوا كلها صفة تفضيل وأحب مين اللي عنده أخلاق كويسة فهي لما جت ذكرت له ما ذكرتلوش قالت له ده أنت أخلاقك حلوة إزاي ربنا يضيعك يا جماعة الأخلاق يا جماعة حسن الخلق ورمضان فرصة لحسن الخلق يوم صيامك يوم أخلاقي لأن النبي بيقول لك فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق ولا يشتم فإن قتله أحد أو شتمه فليقل مش هقدر أرد عليك إني صائم إني صائم فرصة للتدريب على حسن الخلق وتبقى قريب النبي صلى الله عليه وسلم عايز تبقى رفيق النبي في الجنة حسن خلقك عايز تبقى حبيب النبي يوم القيامة حسن خلقك طيب فشفتوا الصفات اللي قالتها السيدة خديجة للنبي وحاجة تانية يا جماعة شوفوا ثقة السيدة خديجة في ربنا رغم ان هي لسه ما فيش اسلام كلا والله مش ممكن ربنا هيضيعك منين الثقة دي يا سيدة خديجة الخير ما بيضيعش ابدا يا ناس يا اللي بتعملوا الخير مهما الدنيا تعبت عليكم وصعبت عليكم والاحداث بقت شديده عليكم اعرف ان مش ممكن ربنا يضيعك وافتكر كلمه السيده خديجه افتكر هي كلمه امك وبالتالي كاني بقول لكم كتروا الخير يا جماعه عشان ما تخافش من مصايب الزمن كتر صدقات السر خايف من مصائب الزمن كتر الخير وافتكر كلمه امك كلا والله لا يخزيك الله ابدا ازاي يعني اصل هو النبي بيقول لها لقد خشيت على نفسي ما تخافش مش ممكن مش ممكن الكائن اللي جالك ده يكون يضرك ليه لانك بتعمل كذا وكذا وكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء خايف من الخاتمة خايف تموت في حادثة شديدة خايف يحصل لابنك مش عارف كذا وكذا وكذا خايف ت- تتختم حياتك بمشكلة كبيرة أو بتفليسة أو بفضيحة أو أو أو خايف صنائع المعروف تقي مصارع السوء قاعدة قاعدة احفظها تأثرت جدا وأنا مسافر من القاهرة آه، قبل ما اجي على المدينه ان انا لقيت الحديث دون مكتوب في مدخل المطار. تاثرت جدا فرحت جدا ان ده محطوط صنائع المعروف تقي مصارع السوء. السيده خديجه بتحلف قبل ما يتقال الحديث ده. عرفتوا مين هي السيده خديجه؟ عرفتوا قيمتها قد ايه ووضعها قد ايه؟ طيب هتعملي ايه بعد بعد ما قالت له كده؟ طب دلوقتي الموضوع لا اتحل، انت بس هو النبي اطمأن وهدأ، البرد الرعشه سكنت. الروايه تقول لك ثم اخذته من يده وقالت تعالى بنا نستشير. طب نسأل حد. واخدين بالكم من ايجابيه السيده خديجه وتثبيتها وواقفه في ظهر هي اللي خدت النبي صلى الله عليه وسلم، هتروحي لمين؟ قالت له انا ابن عمي اسمه ورقه بن نوفل. ابن عمي ده راجل عنده 90 سنة بس دارس التوراة والإنجيل وهو على دين المسيح وهو المسيح الوحيد اللي موجود في مكة وهو الوحيد اللي قارئ الكتب السنوية نسأله فقررت إنها تستشير ورقة بن نوفل يا جماعة راجل عجوز قرب من التسعين فقد بصره من كتر القراية في التوراة والإنجيل وبحكم العمر والزمن ورقة بن نوفل زاهد في الدنيا ملوش في أصنام قريش قرأ التوراة والإنجيل فاعتنق المسيحية الحقة آخر ديانة موجودة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسيحي الوحيد اللي موجود في مكة مد ربنا في عمره لعله عشان يقول الكلمتين اللي هيقولهم دلوقتي وسبحان مدبر الأحوال وسبحان من أرشده إنه يقعد يدرس العلم علشان هيكون له دور وسبحان من جعل آخر واحد أو أول واحد يبشر النبي بالرسالة مسيحي عشان يفضل اتصال الرسالتين بين المسيحية والإسلام فالوحيد أول من بشر النبي رجل مسيحي تاخدوا السيدة خديجة ويروحوا على ورقة بن نوفل انظر لحاجة لطيفة قوي السيدة خديجة وتقديرها للاستشارة طب نسأل ونسأل مين واحد نثق فيه ابن عمي وخبير يا شباب يا اللي بتتدينوا وتروح تبص تلاقي نفسك دخلت في سكك ارهاب ودخلت في سكك عنف ودخلت في سكك استشرت بلاش كده يا شباب يا اللي بتتدين وتلاقي نفسك بتعمل حاجات انت مش عارف اللي قالها لك دي صح ولا غلط استشرت لما تلاقي نفسك داخل على موضوع في دينك او في حياتك ارجوك استشير اتعلم الدرس ده من السيده خديجه واستشارت مين واحد فيه صفتين خبير وثقه تثق فيه ابن عمها تدخل السيدة خديجة ومعاها النبي وتقول لورقة بن نوفل يا ابن العم اسمع من ابن أخيك ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحكي حصل كذا وجه كائن ما قالش الملك لانه مش عارف هو النبي عمال يحكي ورقه بن نوفل شويه ينبهر وشويه يبتسم شوية عمال بيسمع اللي هو قاريه عن صفات كيف كان ياتي الوحي للانبياء واللي هو قاريه ان نبي اخر الزمان اقترب كل اللي موجود وعمال يسمع ويتاثر يخلص النبي صلى الله عليه وسلم ورقه بن نوفل يرد باربع جمل بس هي المقابله كلها 20 دقيقه تقريبا يعني 20 دقيقه ده بالتقريب مقابله قصيره عشان ما يجيش حد من ال- من المستشفقين ويقول ما هو اللي علم محمد صلى الله عليه وسلم الدين هو ورقه بن نوفل هم ما قعدوش مع بعض الا 20 دقيقه قال له ايه ورقه بن نوفل اربع جمل نسمعهم كده كده جمله جمله اول جمله وتخيل النبي وهو بيسمعها اول مره هيسمع الكلمه دي انك لنبي اخر الزمان انك لنبي هذه الامه أنا عايزك تتخيل النبي أول مرة يسمع الكلمة دي وقعها عليه إيه؟ طب نسمع الجمل الأول وبعدين نحللهم، دي الجملة الأولى. الجملة الثانية لقد آتاك الناموس، الناموس يعني الوحي جبريل الذي أتى موسى، اللي حضنك ده جبريل. الجملة الثالثة وإن قومك سيكذبونك ويؤذونك ويقاتلونك ويخرجونك. الجملة الرابعة رهيب يعني كلام- كلمات مختصرة بس بتحكي له تاريخ حياته اللي هيحصل فعلا بعد كده الجملة الرابعة ليتني أكون فيها جزعا جزعا يعني شاب قوي هو 80 90 سنة إذ يخرجك قومك يا ريتني أكون فيها شاب لما يطلعوك بره بلدك فقال له النبي أول مرة النبي قاطع أو مخرجيهم هم هيطلعوني بره البلد فقال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما أتيت به إلا عودي بقى له أعداء وإن يدركني يومك لو أعيش لليوم اللي أنت هتقوم فيه أنصرك نصرا مؤزرا تعالوا نحلل كلام ورقة بن نوفل كلام خطير جدا جدا كلام يتقل بالذهب زي ما بيقولوا الجملة الأولى إنك لنبي هذه الأمة إنك لنبي آخر الزمان أنا عايزك تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهي بتتقال له الجملة دي أنا أنا أنا اللي ربنا اختارني من الدنيا دي كلها من قريش من العالم أنا أنا وأنا آخر واحد في الأنبياء يعني أنا أفضل من كل اللي فاتوا وبعدين أنا المسؤول عن إصلاح الأرض اليوم القيامة تخيل اتقالت خلي بالك جبريل ما قالهالوش طب ليه جبريل ما قالهالوش؟ علشان ما كانش هيستحملها يسمعها الأول من بشر زيه وبعدين يسمعها من جبريل عشان يتحملها وعلشان يركز فيها بشر زيه بيكلمه انت نبي اخر الزمان ط- جدي ابراهيم انا اللي هكمل رسالته انا اللي هصلح الارض انا اللي انا ربنا اختارني انا طب ليه اكيد اكيد ورد السؤال ده للنبي اشمعنى انا عشان كده هتنزل له بعد شويه الايه تقول له الله اعلم حيث يجعل رسالته ربنا عارف ان انت اصلح واحد للرساله دي الله اعلم حيث يجعل رسالته يا جماعه لو لقيتوا ربنا اختار واحد عليكم في وظيفه ولا في مكانه ولقيت ربنا كبر واحد عليك اوعى تتحول لغضب وكراهيه وحقد انما قول الايه الله اعلم حيث يجعل رسالته ادي اول جمله الجمله الثانيه الذي جاءك بالامس هو جبريل هو جاله الفجر سيدنا جبريل ودلوقتي هو الصبح يعني اللي حضني امبارح ده وضغط عليا ده ملك ملك من عند الله ربنا بعته ليا وده اللي هيفضل معاك لمده 23 سنه هتفضلوا مع بعض بتكلموا بعض الجمله الثالثه وان قومك سيكذبونك ويؤذونك ويقاتلونك ويخرجونك ده انت هتتاذي وهتضرب وهتقاتل وهيحاولوا يقتلوك مرات عديدة عارفين كم محاولة قتل في حياة النبي؟ تسع محاولات تحاول- حاولوا يقتلوه تسع مرات وهنعددهم طول ما احنا ماشيين في السيرة ويقاتلونك ويخرجونك وانا اكيد النبي صلى الله عليه وسلم تخيل ليه يا جماعه ليه ليه ورقه بن نوفل بيقولها بالوضوح ده وبال و... و- يعني وباينه قدامه كده طريق الحق كله كده لان الحق والخير ببساطه شديده بيتعارض مع مصالح الظالمين والمفسدين فمش هيسيبوا الحق في الخير عشان كده هيحصل لك كذا انت جاي بحق وبعدين يقوم قايل الجمله الرابعه والاخيره وان يدركني يومك الأول يقول له ليتني أكون فيها جزعا جزعا يعني شاب قوي إذ يخرجك قومك فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد يقول أو مخرجيهم هو أنا عملت إيه عشان يعملوا فيا كده هم يطلعوني بره بلدي ليه إيه اللي أنا غلطت فيه فيرد عليه يقول له لم يأتي رجل قط بمثل ما أتيت به إلا عودي دي سكة الإصلاح يا ناس يا شباب يا اللي بتقولوا نفسنا نساعد ونصلح نفسنا نعمل نهضة اعرفوا القاعدة دي واضحة جدا جدا جدا طريق الخير كله تضحية وصبر وبذل وعطاء وهي دي السكة وهو دون الطريق وهو ده اللي ورقة بن نوفل قاله للنبي ولازم يبقى واضح في أذهاننا بالصورة دي طب هو ورقة بن نوفل عرف منين إن ده اللي هيحصل تاريخ الأنبياء كله كده ورقة بن نوفل فاهم سياسة فاهم قريش عاملة إزاي هي قريش عاملة إزاي قريش عندها مصالح عشان كده حاطة 360 صنم حوالين الكعبة مش مسألة دين عندها مصالح اقتصادية مع القبائل اللي في الطريق في تجارة الشام واليمن فجابت الأصنام بتاعتهم وقالت لهم نحطها لكم في سبيل ان انتم تحفظوا لنا التجارة بتاعتنا وهي رايحة الشام واليمن ونعمل معاكم عقود على كده فلو نزلوا ال 360 صنم دول من فوق الكعبة هتروح الزعامة الدينية وهتروح العقود والأحلاف والطريق هيبقى مش آمن فيبقى هنفقد كل حاجة وهنفقد تجارتنا فالحل ايه؟ طبعا مش عايزين لا إله إلا الله مش عايزين الدين دون فورقة بن نوفل فاهم الأبعاد دي كلها قال له هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند ورقة بن نوفل أنا عايزك تتخيل كده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طالع واللي بيدور في دماغه أنا هيحصل لي كذا أنا هأذى أنا سيحدث كذا سيحدث كذا سيحدث كذا الغريب يا جماعة والسيدة خديجة خرج من عند ورقة بن نوفل النبي طلع الأول أم ورقة بن نوفل وقف السيدة خديجة وقال لها كلمة عجيبة قوي قال لها قولي له فليثبت قولي له اجمد اولا عارف ان الست تستطيع انها تقول له دي فقالها لها ما قالهالوش هو هو قال له الرساله كلها الحاجه الثانيه الطريق عايز ثبات انا الحقيقه يا جماعه عايز اقول لكم النهارده جمل مشابهه للي قالها ورقه بن نوفل عايز اقول لكم حاجه عجيبه قوي لوضعنا الحالي خلي بالك ورقة بن نوفل قال الكلام ده للنبي والعالم في ظلمة شديدة والنبي جاي يصلح الأرض وأنا النهاردة بقول لكم العالم مشابه للوضع اللي جه فيه النبي صلى الله عليه وسلم تسمعوا عن الحرب العالمية الأولى والثانية يا جماعة تفتكروا الناس اللي حضروا الحرب العالمية الأولى والثانية كانوا عارفين إن دي اسمها الحرب العالمية الأولى والثانية؟ لا حادثه هنا وخبطه هنا وخناقه هنا ومعركه هنا وحرب هنا مش عارفين اسمها الحرب العالميه الاولى طب مين اللي سماها الحرب العالميه الاولى بعد ما خلصت المؤرخين وكتاب التاريخ قالوا دي اسمها الحرب العالميه الاولى لكن الناس اللي كانوا عايشين فيها ما كانوش عارفين ان اسمها كده يا ترى يا جماعه احنا عايشين دلوقتي في الحرب العالميه الثالثه واحنا مش عارفين وهيجي حد بعد 20 سنه يقول دي كان اسمها الحرب العالميه الثالثه من 11 سبتمبر للعراق احنا في حدث رهيب يا جماعه حدث محتاج ناس شباب وبنات تطلع تقول عايزين نصلح بلادنا عشان كده لما بنقول عايزين نعمل نهضة لازم يا جماعة تبقوا حاسين ان احنا في وضع يشبه حرب عالمية وبالتالي فوقوا بقى يا جماعة فوقوا واعملوا حاجة لبلادكم فوقوا ما تعيشوش لنفسكم واعرفوا ان محتاجة صبر وتضحية كلمات ورقة بن نوفل بتتقال النهاردة واعرفوا ان ربنا اختاركم للوقت دون زي ما اختار نبي صلى الله عليه وسلم انا ارجو ان الكلمات دي تبقى واضحة في عقول الناس اللي قاعدة ان النبي صلى الله عليه وسلم جه في وقت الارض ضايعة فيه الارض في- في مشكلة كبيرة واحنا دلوقتي في مشكلة كبيرة فارجوكم استشعروا ان انتم مسؤولين عن اصلاح الارض ازاي نكتر الخير ولو صمت واحد اقابل بيه ربنا يوم القيامه اقول له الارض كانت ضايعه عملت اللي اقدر عليه ازاي نبذل على قد ما نقدر احنا مشابهين لكلمات ورقه بن نوفل كلمات ورقه بن نوفل مش غريبه عن الوضع اللي احنا فيه قولي له فليثبت اثبتوا يا شباب اثبتوا يا رجال اثبتوا يا ستات اعملوا حاجه لبلادكم اعملوا حاجه لدينكم في الزمن اللي احنا عايشين فيه دون الكلمات دي كلمات مهمه قوي وغاليه ارجوكم احفظوها قولي له فليثبت سيكذبونك ليتني اكون فيها جزعا لاحظوا حاجة كمان غريبة في كلمات ورقة بن نوفل كأنه بيقول للنبي إيه رسالتك محتاجة شباب فين قالها دي ليتني أكون فيها شابا يا ريتني أصل الرسالة بتاعتك دي محتاجة شباب صغير محتاجة شباب يقفوا ويشتغلوا طيب خد النبي صلى الله عليه وسلم الكلمتين خرج من عند ورقة بن نوفل تحصل مفاجأة إيه هي يموت ورقة بن نوفل بعدها بعدة أيام يا سبحان الله كأن ربنا خلاه يعيش ويعيش 90 سنة ويفضل عايش سبحان يا جماعة مين مدبر الكون الكون ده بتاع مين عيش يا ورقة روحك دي ملك الله تبارك وتعالى هتأدي رسالة اول ما قال الاربع جمل خلاص انتهت رسالتك في الحياه يا ورقه مات مات ورقه بعد ما ادى الرساله كامله طب مم، طب مات ليه قلت لك لانه لو كان عاش يمكن يتقال ان هو اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم لا ما فيش ورقه بن نوفل ده ما قعدوش مع بعض الا 20 دقيقه طب وفقد بصره وكل دون علشان ايه عشان يقول الكلمتين دول سبحان اللي الهمه طول حياته يقعد يدرس ويعرف الحق فين عشان يقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظوا كمان حاجه تانية عجيبه قوي ثواب ورقه بن نوفل هو ورقة بن نوفل قال له إيه ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك وقال له إيه في الآخر وإن يدركني يومك لو فضلت عايش لغاية اليوم اللي أنت هتيجي فيه أنصرك نصرا مؤزرا خد ثوابه ولا ما خدش ثوابه ده خد ثواب الصحابة والشهداء و... طب عمل حاجة ما عملش حاجة مات خد ثوابه بإيه بكلمة نواها في لحظة لحظة شوف ربك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ورقة بن نوفل يبعث يوم القيامة أمة ياخد ثواب يتحط في كفة حسناته حسنات أمة بإيه؟ بلحظة نواها بصدق نوى بصدق قال له إيه؟ هي هي كلمة واحدة وإن يدركني يومك لعي لو هعيش هقف معاك وانصرك نصرا مؤزرا يعني إيه؟ هحارب معاك وهاجر معاك و... و- مش كده؟ يبقى خد الثواب بتاع الصحابة كلهم ولا لا يا جماعة لحظة صدق من جواك دلوقتي يا رب إذا كان الوضع دلوقتي عامل زي الوضع أيام النبي صلى الله عليه وسلم أنا بوعدك إن أنا هنصر دينك وبلدي نصرا مؤثرا تقدر تنويها دلوقتي مش لنفسي بقى لبلدي ولديني في الوضع الصعب اللي احنا فيه وتاخد كلام ورقة بن نوفل وتاخد ثوابه حتى لو مت بكره وتاخد ثواب كل اللي عملوه الصحابه زي زي ما خد ورقه بن نوفل كل ثواب الصحابه تيجي تيجوا ننوي يا جماعه قدها خلي بالك سيكذبونك ويؤذونك عشان بس ما تاخدكش الحماسه سيكذبونك ويؤذونك ومش فاكرين تاخد تاخد النيه دي تعيش تعيش لرساله وتقول مهما كلفني الامر اعيش للحق يا جماعه ورقه بن نوفل قعد يدرس 40 سنه لغايه ما فقد بصره يبحث عن الحق واكيد كان في ناس تمر عليه وتقول له ايه يا عم اللي انت بتعمله ده انت بتضيع وقتك في شويه قرايه هتستفيد بيها ايه الناس بتقعد ما الناس مش معاك انا بدور على الحق الحق يستاهل فربنا اداله الثواب ده وخلاه يقول كلمه تدخله جنه بالله عليكم انووا دلوقتي ما نقومش من هنا دلوقتي وانتوا قاعدين قدام التلفزيون دلوقتي وكل واحد بينه وبين نفسه يقوم قايل لنفسه كده والله لانصر الحق نصرا مؤزرا تقدر تقولها بس اوعى تكون ايه انت بت- انت بتقولها لربنا دلوقتي ده انت هتقولها جواك هنصر الحق بكل ما املك انا بقولها بصوتي وربنا يشهد على نيتي هنصر الحق بكل ما املك يا تنوي ورينا بقى بعد رمضان ما انت يمكن ربنا يمد في عمرك ويمكن تاخد الثواب لو لا قدر الله كتب لك عمر قصير لكن ده ورقه بن نوفل مات ورقه بن نوفل لاحظوا حاجه كمان لطيفه قوي اسمه ايه ورقه وهو عاش طول عمره يدرس ولاحظوا حاجه اول ايه اقرا واول واحد بشر النبي اسمه ورقه العلم في ديننا عجيب قوي لفتات لطيفه مش مش النبي صلى الله عليه وسلم من عند ورقه بن نوفل مات ورقه بن نوفل دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان في حاجه اسمها رساله وان هو نبي اخر الزمان مش كده بس عارف بنسبه كام 100% لا لان لسه م- م- ما تقالوش صراحه لكن ورقه بن نوفل في الاخر بشر قال لي الكلمه دي بس يعني بس اكيد 90% 90% ممكن 90% لكن اكيد لا مش 100% مش 100% مش 100% ان انا نبي اخر الزمان مستني ايه يا رسول الله مستني بقى الوحي يجي لي تاني مستني جبريل اللي انا خفت منه اول مره يجي لي تاني مفيش جبريل ثلاث اربع ايام ما بينزلش طب طب ليه ما بينزلش ما بيجيش للنبيون عارفين ليه يا جماعه استوعب بقى الكلام اللي اتقال لك وفكر ها تاخد الرساله تدخل على الموضوع شوفوا شوفوا اعداد ربنا سبحانه وتعالى فكر يا محمد فكر يا رسول الله الطريق صعب دي مسؤوليه اصلاح البشريه ليوم القيامه ولو الوحي بيجي له كل يوم مش هياخد وقت للتفكير لا استوعب كده الامر الاستيعاب والتفكير فكر بهدوء اهدى بقى خالص الخوف اللي حصل ده دي بس كانت صدمه المقابله عشان تعرف انك داخل على موضوع كبير قوي وبعد صدمه المقابله ورقه بن نوفل قال لك اهدى بقى وفكر عايز ايه وبدأ النبي يشتاق بدأ يفكر ويستوعب ويشتاق ويشتاق ويشتاق فبعد أسبوع بص لقى جبريل على كرسي بين السماء والأرض يجلس على كرسي بين السماء والأرض يقول له يسد الأفق زي ما النبي بيقول أول مرة يقول كلما نظرت في ناحية من السماء وجدته يملأها يقول لي أول مرة هتتقال بهذا الوضوح يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل من السماء أول ما شوفوا ترتيب ربنا يا جماعة الأول مقابلة شديدة وبعدين يروح لورقة بن نوفل يفهم من بشر زيه التركيز وبعدين يسيبه أسبوع يفكر شوفوا شوفوا إعداد الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وبعدين جبريل بمنتهى الصراحة خلاص مية في المية أنت رسول الله وأنا جبريل وينزل جبريل من السماء ويقابل النبي الأول مقابلة أول درس هيكون إيه أول درس؟ ايه اول درس في الاسلام هيعمله جبريل مع النبي اول مره يمشوا جنب بعض خدوا وخرج به الى الصحراء بعيد عن الناس وضرب بجناحه في الارض فخرج نبع ماء فبدا يعلمه الوضوء والصلاه اول درس الصلاه اول درس عمله جبريل مع النبي قال يا محمد افعل كما افعل قلدني وبدا جبريل يغسل ايده اليمين ويغسل ايده الشمال ويمسح راسه والنبي صلى الله عليه وسلم يقلد ويحفظ يقلد ويحفظ وبدأ جبريل يقيم الصلاة زي ما احنا بنصليها والنبي يقلد التعليم بالمشاهدة يا جماعة دلوقتي احنا كل مدارسنا نظري مفيش مشاهدة ولا في تجربة ولا في عملي ولا في أي حاجة والنبي صلى الله عليه وسلم أول درس كان تعليم بالمشاهدة من قبل ما العالم يعرف التعليم بالمشاهدة بسنين طويلة علمه جبريل الوضوء والصلاة بهذه الصورة وقال يا محمد افعل كما أفعل ركعتين في الصباح وركعتين في المساء فابتدت الصلاه كده الصلاه ما ابتدتش خمس صلوات زي ما انتم عارفين الصلاه ابتدت ركعتين الصبح وركعتين بالليل وبعدين في حادثه الاسراء والمعراج بقت كام خمسه بس خمسه ازاي اتنين اتنين اتنين اتنين اتنين كانوا اتنينات وبعدين لما راح النبي المدينه بقوا اتنين اربعه اربعه ثلاثه اربعه فاهمين تدرج الصلاه مش ازاي فاحنا النهارده لسه في اوائل مكه ركعتين الصبح وركعتين بالليل فرجع النبي الصلاة يا جماعة أول درس الصلاة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين حديث النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة الإسلام أهو والعمود بتاعه الصلاة حديث النبي بني الإسلام على خمسة شهادة الله وإقامة واخدين بالكم كل ما يجيب سيرة الصلاة يجيب سيرة الإيه العمود يعني يعني يلي ما بتصليش اوعى تهد انت بتهد انا ممكن يا جماعه انا انا ارجوك وصلوا الكلام ده للناس اللي ما بتصليش انت عارف انت ما بتصليش يعني ايه ما بتصليش يعني كانك بتقول له انا بهد العواميد بتاعه البيت بتاعي اللي بتقيم علاقتي معاك انا ما فيش علاقه بيني وبينك ههد العمود اهو انا ممكن ادخل بيتكم يا جماعه واقوم ايه مبوظ الازاز ده وكسر الازاز دون فتتخانق معايا وكده بس ممكن الموضوع يعدي وممكن ادخل البيت دون واقوم مشخبط على الحيطان لكن ممكن الموضوع يعدي لكن أكيد لو جيت عند الحيطة اللي بتنزل الأساسات وبدأت تهد فيها مش ممكن هيعدي ولذلك ربنا رحمته واسعة قوي قوي قوي وبيغفر قوي لكن في دايرة يا جماعة اللي بيدخل الدايرة دي بيبقى الغضب شديد قوي لو مات على كده إلا لو تاب الدايرة دي اسمها ترك الصلاة وعقوق الوالدين أرجوكوا لو ذنوبك كتير يا شباب يلي ما بتصلوش يا ستات يلي بعد رمضان هتوقفوا صلاة اوعى الدايرة دي الدايرة دي بتغضب ربنا قوي ما بتصليش انت عارف ما بتصليش يعني ايه يعني مش قادر اعبده يعني عبادته تقيلة على قلبي انت ما بتقولش كده بلسانك بس الواقع بتاعك انا ممكن اتفرج على التلفزيون خمس ساعات وممكن اروح ماتش كورة وممكن اخرج مع اصحابي وممكن اتكلم في التليفون ساعتين لكن اصلي عشر دقايق مش قادر تقيلة تقيلة على قلبي بلاش الحتة دي يا جماعة احنا دايما بنقعد نقول رحمة ربنا كبيرة وواسعة وانا بقعد اقول الكلام ده على طول لكن الحتة دي الغضب فيها عالي قوي قوي ولو مت لا قدر الله على كده ربنا يستر ربنا يستر وضعك صعب قوي قوي قوي قوي لان ربنا رحمته واسعه بس كله الا ترك الصلاه وعقوق الوالدين بلاش الدايره دي ارجوك ارجوك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول مفتاح الجنة الصلاة لما يقول نور المؤمن الصلاة لما يقول الصلاة شفاء الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة ولما يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الجميل لما يسأل أي العمل أفضل فيقول الصلاة على وقتها صلي أول ما يقدم أول ما يقدم تقوم تصلي احنا في رمضان بالله عليكم تعالوا نتفق بقى سواء الناس اللي بتصلي ولا ما كانتش بتصلي اول ما يقدم مش هسيب الصلاه اول ما يقدم هقوم اصلي دي الصلاه ياخد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده وبعدين ينزل جبريل بثلاث صور اول ثلاث صور بعد اقرا بصوا ايه هما يا ايها المزمل قم الليل قم صلي تاني الصلاه بس دي المره دي قيام الليل قم صلي بالليل وبعدين تنزل الصورة الثانية يا أيها المدثر قم فأنزل اتحرك اتحرك اتحرك وبعدين تنزل الصورة الثالثة الفاتحة اشمعنى يعني الثلاثة دول يعني يعني اه صور نزلت وخلاص الناس مش واخدة لا ده خطيرة جدا ده بيديله المقومات لصاحب الرسالة ازاي يعني بص أول صورة نزلت خالص ايه اقرأ علم وبعدين تاني صورة محتاج طاقة روحية عشان تصلح الأرض قم صلي قم الليل إلا قليلا سورة المزمل يا أيها المزمل وبعدين الثالثة يا أيها المدثر مش خدت طاقة روحية وعندك علم قم اتحرك يلا اتحرك يا أيها المدثر قم فأنذر طب أتحرك في الناس بإيه لازم محتاج منهج سورة الفاتحة هي المنهج رب العالمين رسالتك عالمية الحمد لله رب العالمين رسالتك رسالة رحمة الرحمن الرحيم رسالتك بتقول ان في آخرة مش دنيا بس مالك يوم الدين فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم معاك ايه دلوقتي يا رسول الله معايا اربع حاجات اربع صور من القرآن وصلاة اتعلم ازاي يصلي شفتوا الدين اول الدين ايه معاه ازاي يصلي ومعاه اقرأ معاه يا ايها المزمل قيام ليل عبادة طاقة روحية ومعاه اتحرك وانتج حركة عمل يا أيها المدثر ومعاه الفتحة بتقول له مختصر المنهج المنهج هينزل بالتفصيل لكن ده المختصر بتاعه سورة الفتحة ويتوقف الوحي بعدها لمدة شهرين ما ينزلش تاني يقف شهرين بعد ما تنزل الأربع صور دول ليه يتوقف لمدة شهرين معاك الحاجات دي بقى يا رسول الله يلا روح حط الخطة اللي هتشتغل بيها مش هتصلح الأرض جبريل مش هيديك خطة ورقه بن نوفل ما ادكش خطه ده قال لك ده قال لك ملاحظات عامه كان الموضوع ايه مش دور جبريل يخطط لكم الوحي دوره يرسم معالم الطريق يدي المنهج وانتوا دوركم تخططوه يقف الوحي لمده شهرين نفذ بقى يا رسول الله اللي انت سمعته وطبقه دي فترة الوحي والواحد بيقراه يقول لك وقف الوحي لمدة شهرين النبي خلال الشهرين دول يا جماعة تعب قوي وتأثر قوي لأنه افتكر إن ربنا استبدله وإن هو عمل غلطة فربنا قال له لا مش عايزك فكان متأثر جدا جدا جدا فنزل قول الله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى فنزلت سورة الضحى تقول له أبدا يا محمد ما سبناكش ويبدأ ربنا يقول له كلام جميل جدا إزاي تفكر إن أنا سبتك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فاكر فاكر كأنه بيحكي له حياته أنت مش كنت يتيم وأنا اللي قويتك وشوفوا كلمة آوى شوفوا الحضن اللي في كلمة آوى ووجدك ضالا فهدى أنت كنت عارف الطريق فين ده أنت كنت في غار حراء ثلاث سنين وإحنا اللي هديناك ووجدك عائلا كنت فقير فأغنى وتعلمت التجارة واغتنيت إزاي تظن إن أنا سبتك ده أنا واقف معاك خطوة بخطوة ما ودعك ربك وما قلى تخيل جمال جمال الآيات دي وهي نازلة على النبي بعد ما قعد شهرين الآن الوضع إيه؟ الآن النبي مع منهج سورة فتحة ومعاه توجيه للعلم اسمه اقرأ ومعاه سورة المزمل اللي بتقول له صلي كتير بالليل وأنا بقول لكم يا جماعة رمضان فرصة إن إحنا نصلي كتير بالليل ونقلد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم لغاية ما تتورم قدماه كان بيقوم صلى الله عليه وسلم لغاية ما السيدة عائشة تقول له يا رسول الله هون عليك قمت كتير قوي قوي قوي يا جماعة أنا بستغل فرصة إن يا أيها المزمل قم الليل وأقول لكم ما تيجي نختم القرآن في قيام الشهر ده ونقلد النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني لما تقوم بجزء يعني وتمسك المصحف هياخد قد ايه يعني مهما خد بس قوم الليل حس ان انت واقف بين يدي الله وقائم بين يدي الله وقلد النبي صلى الله عليه وسلم شوف النبي عشان قيام الليل يعدي على عبد الله بن عمرو بن العاص ويقول له يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل اوعى تبقى وحش زي اللي كان شوف النبي لما يقابل عبد الله بن عمر بن الخطاب ويقول له نعم العبد انت يا عبد الله لو كنت تقوم الليل تبقى ما حصلتش بيقول لك فكان عبد الله لا يترك قيام الليل بعدها شوفوا النبي لما يقابل ابو ذر الغفاري ويقول له يا ابا ذر لو اردت سفرا لو عايز تسافر اتعد له العده قال نعم يا رسول الله فقال له فكيف بسفر طريق القيامه طب كيف بسفريه القيامه يا ابا ذر احكم السفينه فان البحر عميق واكثر الزاد فان السفر طويل قال فماذا افعل يا رسول الله طب انت خوفتني اعمل ايه يا رسول الله قال صم يوما شديد الحر ليوم النشور وقم ليله في ظلمه الليل لظلمه القبور وحج حج لعظائم الامور صلوا بالليل يا جماعه قوموا بين ايدين ربنا وقوم الليل وابكي وادعي واسجد بين ايديه وتبتل اليه تبتيلا زي ما سوره المزمل بتقول ما تيجوا نختم نختم في صلاه السنه دي تمسك المصحف كده وتصلي بيه او تروح تصلي التراويح بجزء عشان تختم القران في رمضان وتبقى صليت قائم وقلدت النبي وتبقى عملت واحده من الاربعه ما هي الاربعه دي للنبي لينا احنا كمان ما هو الاربعه بتوع النبي ايه اتعلم ومفيش نهضه من غير علم قوم الليل طاقه روحيه ومفيش ضغط طاقه روحيه اتحرك واشتغل واعمل يا ايها المدثر قم فانذر واحنا محتاجين ديا والمنهج عندنا القران عندنا والفتحه عندنا اذا بدايه الرسول اللي ابتدوا بالاربعه دول هي بدايه لينا احنا كمان عشان كده ربنا ما خلاش الوحي يقول له تنفذ ازاي وحي اشتغل اتحرك وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يحط الخطه هتبدا ازاي يا رسول الله الارض عامله ايه ضيعه طب معاك حد يا رسول الله معيش حد معاك فلوس معيش فلوس معاك ايه معيش حاجه معايا الاربعه دول الاربعه دول خطار يا جماعه دول اللي معانا كمان احنا تقدر تقوم الليل الحمد لله ان احنا في رمضان اتحرك اعمل جمعيه خيريه ولا روح اشتغل شوف لك حاجه تعملها لدينك ولا لبلدك العلم مش متعلم روح زود علمك وخد دورات المنهج موجود افتح مصحفك ها اللي معاه معانا عشان كده جبريل ما ادالوش خطة عشان يقول له فكر وعشان يتعلم ولادك منه منك زيك ان هم يفكروا روحوا اشتغلوا يا جماعة المنهج معاكم اهو الاربع حاجات معاكم هتشتغل ازاي يا رسول الله هتحط الخطة ازاي عارفين هيبدأ ازاي اول ما هيبدأ نعمل ايه نوقع الاصنام من فوق قريش من فوق الكعبة لا لا لا لا, لا. مش دي السكة نعمل خناقه وغلط واحنا عايزين نبني عايزين نبني مجتمع مش عايزين نهد هتقع الاصنام لوحدها بعد كده لما يتبني المجتمع طب تعمل ايه يا رسول الله تطلع فوق جبل وتعلن الاسلام ما حدش هيسمعني ولا حد هيبقى فاهم ان انا بقول ايه طب ايه السكه يا رسول الله هتبتدي ازاي هتختار ايه جبريل ما قالكش هتعمل انت ايه اه الخطه عندي هختار رجاله وستات متميزين عشان اكتر العدد بتاعي وعشان اتوغل في قريش كلها انا عايز من كل قبيله ومن كل عيله واحد جدع متميز مش هاخد اي حد ما ابتداش اللي يجي في اللي يجي في ايدي هاخده لا مش اللي يجي في ايدي هاخده انا هختار تعالى انت واللي جنبه لا وتعال بتدور على مين يا رسول الله المتميزين متميزين في ايه في النجاح في الدنيا ناجحين في شغلتهم واخلاقهم عاليه متميزين انا بدور على المتميزين اسال سؤال في اخر الحلقه تفتكر لو كنت هناك كان اختارك؟ يا دكتور يا استاذتنا اللي بتسمعينا تفتكري لو كنت موجودة يوميها كان اختارك ولا لا؟ انت متميزة؟ انت متميز؟ انت بتسقط في الكلية اكيد مش هيختارك اكيد اكيد اكيد مش انت الموضوع ما كانش بيختار على الفلوس على فكرة كان بيختار على التميز ما كانش بيختار ابن مين كان بيختار متميز ولا لا المتميز تعالى وبالتالي كانت دعوته أولها أعمل نواة قوية من المتميزين شفتوا الإسلام ابتدى إزاي هي دي طريقة البداية شفتوا الخطة اللي ابتدى بيها أنا لوحدي ومعيش حاجة خالص إذا نبدأ بالمتميزين أجمعهم معايا وأقول لهم تعالوا نشيل مع بعض طب مين المتميزين اللي هتبدأ بيهم تخيلوا واحد اسمه ابو بكر ده خطير ده عنده 38 سنه اصغر مني بسنتين بس راجل تاجر ناجح في حياته العمليه اخلاقه عاليه قوي كل قريش بتحبه وبعدين السبت العرب يعرف اخبار العرب بالتفصيل ده يبقى معايا ومين تاني تبدا بيه مراتي خديجه مش عشان مراتي مش عشان هي سهله عشان هي متميزه ومين تالت اللي هتبدا بيه ولد صغير ولد صغير عنده كام سنه 10 سنين اسمه ايه اسمه علي طب يعني ليه يعني عشان سهل لا الولد ده هيكون له شأن عظيم ده متميز انا بدور على المتميزين انا ما باخدش اي حد انا عايز متميز عايز تعرف ازاي هو متميز سيدنا علي بن ابي طالب النبي خلاه يشوفه وهو بيصلي عشان يلقط معاه فشافوا علي بن ابي طالب فقال ما هذا الذي تفعل فحكى له النبي الاسلام فقال له النبي هل لك خلي بالك علي عايش في بيت النبي فقال له هل لك الى ان تسلم يا علي بص هيرد يقول ايه وانت تعرف هو متميز ولا لا قال دعني افكر 10 سنين احنا عندنا الشباب عندهم 24 سنه ما بيفكرش اصلا هو ماشي مغمض ايديه وزي ما الدنيا مودياه فين يا جدع كليه كليه تجاره خش يا جدع كليه تجاره فين يا جدع بعديها خش يا جدع لا 10 سنين يا علي بن ابي طالب دعني افكر فقال نعم يا علي وشوفوا حرية سيدنا شوفوا مج... شوفوا النبي كان مربيه على الحرية ازاي مش قاعد في بيته بقى يا, يا عم هيزعل مني ده انا متربي في بيته قال نعم يا علي فجاله تاني يوم قال أفكرت يا علي بص هيرد عليه يقول له إيه أحلى من اللي فاتت قال أعد علي ما قلته بالأمس عد لي الكلام تاني عشر سنين يا جماعة عشر سنين فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله شفتوا علي بعديها بيومين أبو طالب شاف علي بيصلي فقال ما هذا الذي تفعل يا علي قال اتبعت محمد وبقيت معه على الحق هذا هو الحق قال يا علي ابقى مع على ما أنت عليه فوالله لن يأمرك إلا بخير أبو طالب قال له كده عشر سنين يا جماعة شفتوا البداية البداية إيه طفل وامرأة وصاحبه هم دول اللي هيطلعوا الملايين دي إحنا ابتدوا بدول أربعة وهو ابتدى لوحده يعني إيه يعني اوعوا تيأسوا ده إحنا ملايين دلوقتي يعني إيه يعني كل الخير ده ابتدى بامرأة وطفل والنبي صلى الله عليه وسلم وصديق ليه بس كده بس كده طب هيتحركوا ازاي وهيحطوا الخطه ازاي وهيزيدوا ازاي وقريش هتبدا من الاول تتخانق معاهم ولا هتسيبهم طب وبعد كام سنه وكل بقى الكلام ده هنعرفه بكره ان شاء الله ازاي النبي صلى الله عليه وسلم هيتحرك وبكره يا جماعه احلى حته يوم ما يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن الاسلام بس بعد ما يجهز النواه خليني اسالك سؤال في اخر الحلقه كم هيختارك أرجوك جاوب أنا سألتك سؤالين في الحلقة دي هتنوي زي ورقة بن نوفل أنصرك نصرا مؤزرا أرجوك جاوب على نفسك اقفل على نفسك أوضتك بعد الحلقة اقفلي على نفسك وقولي أشيل الحق أشيل الخير للأرض احنا امبارح في حلقة امبارح الناس بكت حبا لرسول الله طب وبعدين وبعد ما بكينا حبا لرسول الله النهارده الحلقة كلها كلام طيب ها اتحرك بقى يعني امبارح بكينا النهارده طب اتحرك اتحرك يبقى أرجوك جاوب على السؤال الأولاني وردوا عليا على النت يا شباب تشيل الحق وتحمل الحق حملا مؤزرا تنصره نصرا مؤزرا تقول كلمات ورقة بن نوفل مستعد بكل تبعاتها واحد السؤال الثاني يا ترى لو رسول الله كنت انت هناك هل انت متميز كان هيقول لك تعالى انت ولا كان هيقول لا لا لا ده مش متميز سيبه يبقى يجي في الاخر ما هو النبي عمل كده المتميزين فقط اول ثلاث سنين اول ثلاث سنين متميزين فقط سواء اخلاقيا أو علميا أو في النجاح في الحياة تاجر شاطر فيا ترى كان هيختارك ولا لا أنا نفسي يعني ترفع إيدك وتقول آه إن شاء الله كان هيختارني تبقى جدع كده وبقوة وما كانش بيختار الصغيرين بس والناس الكبار كمان ممكن واحد على سن الستين ويرفع ايده ويقول انا زي ورقه بن نوفل ايوه انصر الحق نصرا مؤزرا ايوه اعمل نهضه لبلادنا ايوه شارك ايوه اعمل الخير في الارض ترفع ايدك وتقول ان شاء الله كان هيختارني إن شاء الله يختارنا بإذن الله تعالوا نختم بالدعاء يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا مجيب الدعاء يا من تسمعنا الآن وترانا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا قريبا غير بعيد يا قريبا غير بعيد يا ربنا يا حنان يا منان اللهم لك الحمد كله لك الحمد بشهر رمضان لك الحمد بالقرآن لك الحمد بالإيمان لك الحمد بنعمة الأهل والولد والمال كنا فقراء فأغنيتنا فلك الحمد كنا ضعفاء فقويتنا فلك الحمد اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد الحمد لله الحمد لله الذي بلغنا رمضان الحمد لله الذي أعنا على القيام الحمد لله الذي أبكانا من خشيته الحمد لله اللهم صل على حبيبنا محمد في الأولين صل عليه في الآخرين صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا ارحم ضعفنا اجبر كسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا تول أمرنا اعتق رقابنا اعتق رقابنا اعتق رقابنا يا رب اعتقنا هذا العام اعتقنا هذه الليلة يا رب مضى ربع رمضان فهل اعتقتنا ام لا اعتقنا الليلة اعتقنا الليلة من علينا بالعتق الليلة نسألك ان تقول للملائكة الان اعتقوا عبادي الذين يسمعون ويدعون الان نسألك ان تقول للملائكة الان الآن هؤلاء الذين اجتمعوا على هذه المحاضرة عتقائي في هذه الليلة اجعلنا عتقاءك في هذه الليلة يا رب ذنوبنا كثيرة عصيناك طويلا أخطأنا طويلا فعلنا من المعاصي الكثير وجئناك اليوم نتذلل إليك ونلوذ بك ونسألك ونرجوك نرجوك اعتقنا الليلة اعتقنا الليلة اغفر ذنوبنا اعتق رقابنا فك أسرنا آمن روعاتنا استر عوراتنا اغفر زلاتنا اقبل توباتنا اغسل حوباتنا حببنا في صلاة الفجر حببنا في قيام الليل حببنا في قيام الليل يا رب سيمضي رمضان أياما معدودات حببنا في القرآن حببنا في القرآن أعنا أعنا قبل أن يمضي رمضان ونندم أعنا قبل أن يمضي رمضان ونندم أيقظنا أيقظنا قونا على الطاعة قونا على القيام قونا على الذكر حبب إلينا الصلاة أبكنا من خشيتك أذقنا حلاوة الإيمان اللهم يا ربنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك مواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ذكرنا من القرآن ما نسينا علمنا منه ما جهلنا ارزقنا تلاوة القرآن في رمضان وبعد رمضان آناء الليل وأطراف النهار يا رب يا ذا الجلال والإكرام راضي عنا الليلة يا رب سامحنا إن كنا أخطأنا فيما مضى من رمضان استرنا اعفو عنا أعنا اغفر لنا أذقنا حلاوة الإيمان أبكنا من خشيتك يا رب في آخر هذا الدعاء لا نسألك لنفسنا ولكن نسألك لأمة حبيبك محمد يا رب أغث المسلمين يا مغيث أغث المسلمين يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا ارض عنا يا أرحم الراحمين وتقبل منا آمين آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ونشوفكم بكرة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
على حب الحبيب